العصيان وابتعدي واستغفر الله رب العرش وابتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أخباركم إيه بعد رمضان عاملين إيه بعد رمضان يا إخواني في الله أحوالنا إيه بعد رمضان يا جماعة كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم طيبين وألف مبروك لكل إنسان ربنا من عليه بنعمة الطاعة في رمضان وكل واحد فات عليه رمضان وزعلان إنه ما استثمروش أبشر بفرج الله لسه المواسم جاية جديدة أنا جاي أقول إيه أنا جاي الليلة أقول إيه يا جماعة أنا جاي الليلة أقول إن أنا قاعد قدام الليلة كلكم بإذن الله صفحات بيضة أنت خارجة من رمضان صفحة بيضة بإذن الله لو ربنا تقبل منك اللي انت عملته في رمضان انت دلوقتي صفحه بيضه يا ترى هتملاها بايه يا ترى هتملي الصفحه البيضه بايه يا ترى يا جماعه هنملى الصفحات البيضه اللي ربنا من بيها علينا بعد ان شاء الله ما تقدم من ذنوبنا ما تغفر هنملاها بايه اخباركم ايه بعد 6236 ايه من القران ما اتعرضوا على قلوبنا في رمضان 6236 معجزه 6236 معجزه عملوا في قلبك ايه عملوا في قلبك ايه كل معجزه منهم اقوى من معجزه شق البحر الموسى حصل في قلبك ايه لو ما اتغيرناش بعد 6236 معجزه هنتغير امتى يا جماعه انا جاي اكلم مين الليله انا جاي اكلم اللي اتصدم بعد رمضان خرج من رمضان فاكر ان الدنيا كلها بمبي فوجئ ان المعاصي ماليه الشارع فوجئ ان ليله العيد اكتر ليله ربنا بيتعصى فيها اتصدم انا جاي اكلم اللي وقع بعد رمضان اللي بيقول انا في رمضان صمت وصليت وتصدقت وعملت كل حاجة انا بعد ما خرجت من رمضان وقعت في كل حاجة عملت كل المعاصي انا بالتأكيد ربنا مش رايدني انا بالتأكيد ما فيش فيا امل انا بالتأكيد مش نافع انا بكلم اللي بعد رمضان نام معقولة معقولة نمنا يا جماعة معقولة بعد الحماس ده كله والشغل ده كله نمنا يا جماعة انا بكلم اللي نامت بعد رمضان انا بكلم اللي اجتهد في رمضان وبيقول انا عايز اكمل اكمل ازاي اعمل ايه انا حاسس ان انا جوايا رغبة رهيبة ان انا اطيع ربنا ربنا بكل ما استطيع من طاقه ومن قوه اعمل ايه دلوني عرفوني اعمل ايه انا بكلم كل دول الليله بكلم كل دول الليله يا جماعه بكلم اللي بيقول انا ربنا مش رايدني وبقول له لا انت انت هو انت حبيب قلبي انت اللي بكيت في رمضان انت اللي بكيت ليله 27 انت اللي كنت بتستغيث بربنا وتقول له توب عليا يا رب هو انت انت اللي قريت قران وختمته انت اللي صمت 30 يوم ورا بعضه رمضان اثبت انك مليان خير ان فيك خير جامد قوي رمضان اثبت انك تقدر اوعى تقول ما اقدرش لو قلت لك دلوقتي الشهر اللي جاي ده صومي 30 يوم متواصل قومي تراويح 11 ركعه كل ليله 30 ليله متواصله اختمي القران 3 4 مرات استنى انت بتقول ايه ما اقدرش رمضان اثبت انك تقدري رمضان اثبت انك كنت بتشتغل وترجع على الجامع تعتكف طول الليل وقدرت رمضان اثبت اوعى تقول لا انت على الطريق انت على الطريق ووسوسه الشيطان ليك دليل انك على الطريق لان الشيطان قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم الشيطان ما بيجيش غير اللي على الطريق انت على الطريق ولو ما كنتش على الطريق ما كانش ربنا دخلك بيته ياما ناس اتحرموا من رمضان لو ما كنتش على الطريق ما كانش ربنا فتح قلبك وفي موسم مضاعفه الحسنات دخلك وفتح عليك انا بكلم اللي وقع بعد رمضان بقول له قوم قوم سيدنا ابراهيم قام لربنا قوم الارض اتغيرت السيده هاجر قامت تسعى بين الصفا والمروه ما يقستش تاريخ الجزيره العربيه كله اتغير قوم ما تعرفش ربنا هيعمل ايه بامتك ما تعرفش ربنا هيفتح عليك قد ايه ما تعرفش ربنا هيعوض عليك قد ايه ثلاثه اتقفل عليهم صخره الاو في جبل الاولاني قال يا رب انا كنت بر بامي وابويا اتفتحت حته الثالث قال يا رب انا كنت امين مع الناس اتفتحت حته الثاني قال له يا رب انا قمت انا قمت عشانك يا رب انا بعد ما قدرت على الزنا فقمت من عليها لما قالت له اتق الله فقمت قام فقمت من عليها وهي احب الناس الي قوم على احب حاجه اليك قوم على كل حاجه بينك وبين ربنا قومي على كل حاجه معطلاك عن ربنا قوم قوم ما تعرفش ربنا هيفتح على ايدك قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام رايح يفتح مكه وقبل مكه بستة كيلو كان العباس بن عبد المطلب سيدنا العباس خارج يهاجر لرسول الله العباس خارج يهاجر لقى النبي على مشارف مكه بستة كيلو لحق ثواب الهجره في اخر لحظه لحق ثواب الهجره قبل فتح مكه قوم هتلحق والله هتلحقي ربنا هيفتح عليك هيكرمك ربنا هيختارك ما تعرفش هيفتح عليك قد ايه ما تعرفش قومتك هتفرق في حياتك قد ايه ما تعرفيش حياتك كلها مستقبلك كله حياتك كلها هتفرق قد ايه بقومتك لربنا انا جاي اقول لك قوم جاي اقول لك قومي انا جاي اقول للي اجتهد في رمضان اوعى تقف ما تقفش اوعى تريح ما تقفيش ما تقفوش ما تقفوش يا اللي مليت الدنيا عباده في رمضان اوعى تقفوا اوعى تقف شهر واحد لا يكفي شهر واحد مش هيوصلك لكل حاجه اوعى تقفي ما تقفيش الرسول عليه الصلاه والسلام انت لسه لسه لك كتير انت لسه لا اتربط على بطنك الحجر من الجوع زي النبي ولا اتعلم على جنبك من الحصير من الزهد زي النبي ولا رجلك اتفطرت من القيام زي النبي لسه لسه عايز تبقى معاه الوقت لا قوم كمل لسه الطريق طويل امتى يا جماعه انا جاي بقول المعاصي ونسيب المعاصي امتى بقى هتكلم في التضحيه امتى بقى هتكلم في الجهاد امتى بقى هتكلم في بذل النفس امتى امتى هيخرج مننا اللي يرمي التمرات ويقول لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله امتى هتخرج مننا اللي زي اسماء وهي في الشهر التاسع تمشي كذا كيلومتر وتطلع الاكل على جبل ارتفاعه ساعه ونص طلوع وساعه ونص نزول للنبي وتهاجر وهي في الشهر التاسع من الحمل وتولد على باب المدينه امتى امتى هيطلع مننا اللي زي عباد بن بشر يترمى بالسهام وهو بيصلي ينزعها ويكمل صلاه مش قادر يسيب مقامه بين ايدين ربنا امتى امتى الكلام ده هيحصل في حياتنا انت هيتحقق فينا اللي يطعن من ظهره بحربه ينثر الدم على راسه وهو فرحان ويقول فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه امتى هيخرج طلاب الجنه امتى هيخرج طلاب الاخره امتى اوعى تقف ما تقفش النبي ما وقفش النبي ما فيش حاجه وقفته اخر ثلاث سنين في عمره كان بيجي له الام زي الام الذبحه ويقول هذا اوان انقطاع ابهري صدري يعني الاورطه شريان الاورطه كانه بيتقطع الام ذبحه صدريه ومكمل كان بيمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال في بيته لا يوقد في بيته نار شهرين ما فيش في بيته اكل ومكمل عليه الصلاه والسلام النبي ما فيش حاجه وقفته انا جاي اكلم اللي وقع بعد رمضان اللي نامت بعد رمضان اللي عايز يكمل المسيره بعد رمضان اللي بيقول ربنا مش رايدني لان انا عصيته في العيد هو ما عصمنيش ليه بعد رمضان انا بكلم كل دول وبقول لهم يلا يا جماعه يلا قوموا يلا فوقهم يلا سيبكم من وساوس الشيطان يلا يا امه محمد رمضان علمنا ان احنا نقوم ان احنا نقدر على كل حاجه باذن الله ان ربنا معانا ان ربنا ربنا سبحانه وتعالى عظيم وكبير وكريم ومش هيسيبك ولا هيسيبك زي ما اداكوا رمضان زي ما من علينا برمضان مش هيسيبنا بعد رمضان ان كان رمضان راح ربنا موجود سبحانه وتعالى يا جماعه مشهد نهايه رمضان مشهد يزلزل القلب مشهد نهايه رمضان يزلزل يزلزل مشهد نهايه رمضان وابواب الجنه الثمانيه بتتقفل والملائكه بتترفع من الارض والتغيرات الكونية بترجع تاني رمضان خلص رمضان انتهى رمضان انتهى وزي ما انتهى العمر هينتهي احذرهم انا جاي احذركم واقول لكم الحقوا نفسكم الحق نفسك الحق نفسك قبل نهايه كل حاجه انا جاي افكركم ان ربنا في القران قال لنا ان كل حاجه هتنتهي مش رمضان بس اللي انتهى العمر هينتهي والارض هتنتهي والسماء هتنتهي والجبارين اللي الناس بتترعب من ذكر اسمهم هينتههم وسعي وتعب المتعبدين هيخلص وهياخدوا الثواب مشهد نهايه الارض في القران مشهد النهايات في القران مشاهد رهيبه مشاهد بتخليك تعيش وتفوق لازم تقومي الليله لازم نقوم كلنا الليله لازم نلحق نفسنا كلنا الليله لازم يتبعث في قلوبنا امل ان ربنا مش سايبنا ولا هيسيبنا الليله لازم نلحق كلنا نقوم قبل ما الفرصه تتقفل قبل ما الفرصه تضيع قبل ما العمر كله يضيع انقضى رمضان وسينقضي العمر كله مشهد نهايه الارض ربنا بيقول يقول في القرآن عن لحظة نهاية الأرض والأرض جميعا كلها قبضته يوم القيامة يعني ايه قبضته لما ربنا يقبض روح انسان يعني بيموت طب لما ربنا يقبض الارض يعني الارض بتنتهي طب الارض هتنتهي ازاي هتتبدل يوم القيامه ارض تانية طب تتبدل ليه يا جماعه الشمس على بعد 93 مليون ميل لو قربت شويه الزرع يتحرق قربت شويه الميه تتبخر من الانهار والمحيطات قربت شويه معادن الجبال تسيح قربت شويه الارض تبقى فرن الارض هتستحمل الشمس على بعد ميل يوم القيامه ازاي ما تقدرش عشان كده الارض بتتبدل طب احنا اللي هنستحمل يا رب الصخر مش هيستحمل واللحم والدم هيستحمل يا رب طب هنبقى احنا فين لما الارض هتقبض يوم القيامه احنا هنبقى فين احنا هنبقى على ارض تانية اسمها ايه اسمها الساهره الساهره ليه سميتها الساهره يا رب فاذا هم بالساهرة الساهرة لأن السهر ده اللي مش جاي له نوم خمسين ألف سنة أهوال خمسين ألف سنة محدش يقدر ينام ولا يستريح مفيش بعد عشرين ألف سنة وقت راحة لمدة سنة أو شهر مفيش خمسين ألف سنة ورا بعض حساب الساهرة عشان كده في ناس سموا جهنم الساهرة لأن أهلها ما بيناموش من كتر التعذيب الساهرة ده اسم من أسماء الصحراء وصف من أوصاف الصحراء الرهيبة المرعبة اللي فيها سباع ووحوش لأن اللي بيدخلها ما بينامش بيفضل يجري لغاية ما يخلص منها قبل ما حاجة تهجم عليه مين اللي يقدر ينام يوم القيامة مين اللي يقدر يغمض عينه يوم القيامة لا يرتد إليهم طرفهم خمسين ألف سنة العينان ما بتتقفلش أصلا ما بترمش أصلا يا جماعة يا جماعة الارض هتنتهي الحقي نفسك الحقي نفسك الحقوا نفسكم يا امه محمد انا النهارده يا جماعه في بدايه سلسله جديده المفروض كنت اقول لكم الكلام ده في الاخر بس انا عايز اعرفكم دلوقتي احنا في بدايه سلسله جديده الواحد ما عادش قادر يستحمل طوفان المعاصي اللي في الدنيا الواحد ما عادش قادر يستحمل ان ربنا بيتعصى ليل نهار في كل شارع ربنا بيتعصي في كل بيت ربنا بيتعصي في كل مكان ربنا بيتعصي ربنا ما يتعصيش واحنا احياء ابن عمر بن عبد العزيز ابنه كان بيقول له يا ابي وددت لو تغلي بنا المراجل لو انا وانت نتغلي ولا يعصي الناس الله عشان كده يا جماعه احنا في سلسله جديده قبل ان تغرق السفينه قبل المجتمع ما يغرق قبل كل حاجه ما تضيع قبل ربنا ما يعلن الحرب قبل ربنا ما يحاربنا سبحانه وتعالى قبل ما السماء تعلن الحرب علينا قبل ما ربنا يحاربنا بطوفان المعاصي لازم نقوم احنا مع سلسله جديده هنتكلم عن المعاصي اللي انتشرت في المجتمع هنتكلم عن التبرج عن ترك الصلاه عن الربا عن الزنا عن ترك ال... عن ترك الزكاه هنتكلم يا جماعه عن الكبائر مش المعاصي الكبائر اللي لو ما فوقناش بيها هنتنسف هنتدمر هنتزال هينزل علينا طوفان او زلزال او اعصار لسه الاخبار جايه عدد الانهيارات الارضيه في بلادنا زادت جدا الايام ديت اللي هي بتسمى الخسف ليه يا جماعه لازم نقوم قبل ان تغرق السفينه لازم تلحق نفسك لازم تلحقي نفسك كل واحد قاعد قدام الوقت ممكن يكون في حياته ذنب كبير جدا نتخلص منه ازاي هنقوم هنعلن حرب على المعاصي دي كل مره هنعمل حرب على معصيه المعازف الاختلاط الغيبة المعاصي اللي بقت مدمرة المجتمع ازاي نقوم ونواجهها قبل ما نغرق كلنا قبل ما تغرق السفينة الحق نفسك الحق نفسك قبل نهايه الارض قبل نهايه الكره الارضيه كلها قبل ما الارض كلها تنتهي والارض جميعا قبضته عارفين يعني ايه قبضه لما واحد يقبض على مجرم ده مشهد غضب رهيب ده غضب من ربنا كلمه غضب تخيلوا مجرمين الارض هيتقبض عليهم الارض هيتقبض عليها لما بشر ولله المثل الاعلى يقبض على حاجه يبقى حركتها اتشلت الارض ما عادتش هتقدر تتحرك هتبقى مشلوله مش عارفه تتحرك خلاص ربنا اللي بيحركها الدنيا كلها هيتقبض عليها هتعمل ايه ساعتها هتعمل ايه ساعتها مشهد نهايه الارض يا جماعه المشهد الثاني اللي انا عايز افكركم بيه الليله واقول لك الحقي نفسك مفيش وقت بقى انك تقول لي رمضان راح وانا بعصي ربنا تاني وانا وقعت وانا فطرت ونعمل ايه يا جماعه لا يا جماعه ده رمضان ده كان شحنه اوعى الشحنه اللي اتقدت في قلبك في رمضان تطفي اوعى الشعله اللي ربنا نورها في قلبك في رمضان تروح اوعي اوعي اوعي اوعي بعد ما صليتي وصمتي وتصدقتي اوعي تضيعي اللي انت عملتيه في رمضان بالحرام والمعاصي اوعي تفدي اللي انت بنيته في رمضان اوعي بعد اللي انت بنيته في التراويح وليله 27 والتهجد التسجد والاعتكاف اوعى تهده بنظر حرام اوعى تهديه بتبرج واختلاط اوعى تهده باكل مال حرام اوعى تهده بعقوق والدين وقطيعه رحم اوعوا يا جماعه اوعوا يا جماعه قضيه المال الحرام قضيه الربا قضيه الزنا القضايا الخطيره اللي بقت مستفحله في المجتمع ده ايه اوعوا الحق نفسك والحقي نفسك قبل نهاية الأرض اوعى لو في نهر طاهر وكبينا عليه كوباية حاجة مش نظيفة تو- تو- توسخه كله تلوثه كله اوعى تلوثي قلبك بعد ما ربنا طهره لك في رمضان اوعى تلوث صحيفتك بعد ما ربنا طهرها لك ده انت لو جالك خبر الوقت انت ورثت 10 مليون جنيه او برج 10 ادوار هتحافظ عليه بعينيك تقول لي مستقبلي انت كسبت حسنات قد ايه في رمضان حافظ عليها بروحك اوعى تضيعي اللي كسبتيه اوعى تخسر اللي انت كسبته في رمضان يا جماعه شهر الصيام اضمن لمستقبلك من مليون جنيه في بنك يا بنتي اسبوع تهجد وقيام اضمن لمستقبلك من اغنى واحد في الدنيا يتقدم لك يا جماعه يا جماعه ختمه قران اضمن لمستقبلنا من كل اموال الدنيا كلها مشاهد النهاية رمضان وهو بينتهي رمضان وهو بيودعنا بيفكرك بنهاية كل حاجة نهاية السماوات نهاية السماوات في القرآن أيوة والسماوات مطويات بيمينه أية زلزل مطويات انا ممكن امسك ورقه واطويها اقعد اطوي فيها انما ده قدرتي ورقه ضعيفه انما السماوات دي تطوي مليارات المجرات دي تطوي ازاي ده الارض لوحدها 6 مليون 6000 مليون مليون مليون طن تطوي ازاي ايه القوه دي ايه ترعبك من قوه الله ايه تزلزل قلبك بقوه الله اللي هيطوي السماوات السبعه بيمينه سبحانه وتعالى آية ترعبك من اللحظة اللي كل حاجة هتنتهي فيها مطويات زي ما الورقة اتطوت زي ما اللوحة تتطوي كأن السماء كانت لوحة مليانة آيات معجزات قدرة الله هيجي لحظة هتتقفل زي ما رمضان راح كل الفرص هتروح العمر هيروح الفرصة هتروح من ايدينا قومي قوم الحق نفسك الحقي نفسك العمر هيروح من ايدينا يا جماعة يا جماعة الفرص هتروح في يوم من الايام لازم نقوم ونلحق والسماوات مطويات بيمينه الاية ديت بترعبنا من ان مفيش عزيز عند ربنا في المعصية لو ملك بنى قصر فخم ما يهونش عليه هده ابدا ابدا تخيلوا بقى السماوات السبعة ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها ربنا يطويها ازاي يا جماعة ربنا مفيش عزيز عليه في المعصية انت ممكن يحصل لك كده انت كمان محدش عزيز عند ربنا في المعصية ابدا مشهد نهاية السماوات بيقول لك قومي انقضى رمضان وهينقضي العمر راح موسم من مواسم الطاعة وبدأت سنة جديدة والعمر بيعدي وهنعمل ايه يا جماعة مشهد مشهد نهاية عمار السماوات والارض كلهم مشهد نهاية عمار السماوات السبعة ايه ده موجود فين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون نفخ يا رب ده النفخه دي لسه جايه بتقولها بضمير الماضي ليه يا رب ليه مش سينفخ نفخ ده يقين اعددت ايه الواحد سال نفسه في اخر رمضان انا اعددت ايه لعطش يوم القيامه انا اعددت ايه لجوع يوم القيامه انا اعددت ايه الحر يوم القيامه انا اعددت ايه للعبور من على الصراط انا اعددت ايه لساعه العرض على ربنا سبحانه وتعالى اعددت ايه احنا فقراء فقراء يا جماعه وعايزين نفوق وعايزين نقوم وعايزين نلحق قبل ما الفرصه تروح نفخ ربنا بيتكلم بضمير الماضي لانه يقين هيحصل هيحصل مصدقه قد ايه مصدق قد ايه اليقين في قلبك قد ايه ونفخ في الصور قالت الحرب اللي بتجمع الجنود من كل مكان فصاعق من في السماوات ومن في الارض مشهد عمار سبع سماوات وعمار الارض كله بيخر مصعوق على الارض موت جماعي في الكون كله مخلوقات الكون كلها بتخر مصعوقه ميته ازاي صاعق لما تنزل صاعقه كهربيه من السماء تصعق واحد في لحظه يتسمى صاعقه لما واحد يحط ايده في الكهرباء يتصعق في لحظه يتسمى تصعق تخيل الصعق الجماعي لسبع سماوات عمار سبع سماوات وعمار الارض فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون نفخة موتت الناس ونفخة حياة الناس يا رب ده هي نفس النفخة الله قادر مش النفخة اللي بتموت وتحيي ده ربنا ده قدرته بنفس السبب عمل فعلين متعارضين تماما سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى نفخة الإحياء بقى الناس كلها بتحيا فإذا هم قيام ينظرون إذا إذا إذا لو شوية التراب اللي, اللي في أي مكان فجأة بقوا بشر لحم ودم إزاي فإذا هم هم هم بلحمنا ودمنا طالعين من تحت التراب قيام قيام يعني واقفين متحيرين وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا متحيرين قيام واقفين مش عارفين يعملوا إيه ينظرون قاعدين يقلبوا عينهم في مشاهد القيامة مش متخيلين أهوال القيامة شكلها إيه ينظرون ينتظرون اللي هيتعمل فيهم هيتعمل فينا إيه إيه اللي هيحصل فينا إيه اللي بعد ساعة وإيه اللي بعد سنة ويوم القيامة هيخلص على إيه وهنروح لفين قيام ينظرون ينظرون نهرب منين المكان محاصر من كل حتة طالعين طب نهرب منين كل مكان حواليهم بره القبر محاط بالملائكة طيب طب ساعة ما يتعرضوا على النار نهرب منين المكان متطوق من حواليهم طب لما يشوفوا الجنة نروحها منين المكان متقفل طيب لما يشوفوا اي عذاب يهربوا منين فاذا هم قيام ينظرون مفيش مكان مفيش مهرب مفيش مكان يروحوا ليه يا جماعه ده مشهد نهايه احنا بنعمل فيه ايه ربنا بيعرض عليه قلوبنا في القران مشاهد النهايه وربنا بيقول لك هتعمل ايه هتعملي ايه هنلحق ولا لا يا جماعه طوفان المعاصي اللي مالي المجتمع ده لازم يواجه ربنا بيتعصى ملايين المعاصي يوميا الله الله بيتعصى واحنا ساكتين احنا اللي بنعصيه احنا اللي نعصي ربنا ربنا اللي خلق لنا كل النعم دي احنا اللي نعصيه بنعمه ربنا الكريم اللي فتح لنا ابواب الجنه الثمانيه في رمضان نقفلها على نفسنا ونصمم ان احنا نقفلها على نفسنا بعد رمضان لازم يا جماعه لازم نقوم نذير السلسله دي نذير السلسله دي نذير للمجتمع كله اللي ما هوش عارف هو بيعمل ايه انتوا مستغربين ليه مستغربين ليه ان عندنا مليون مريض سرطان واكتر في المجتمع مستغربين ليه ان عندنا مليون مريض كبد في المجتمع مستغربين ليه ان عندنا 7 مليون عانس وعندنا 7 مليون عاطل مستغربين ليه مستغربين انت مستغرب ليه ان ابنك عصاك واتمرد عليك وخرج عن طوعك مستغرب ليه ان بنتك ما عرفتش بتسمع كلامك وبترفع ايدها قدامك وبتشوح لك وبتسيبك انت مستغرب ليه مستغربين ليه بعد المال الحرام اللي مال المجتمع بعد الفواحش اللي انتشرت بعد الشهوات اللي انتشرت بعد مئات القنوات اللي بتدعو لل... لل... لل... والعياذ بالله للفجور بعد الاف مواقع النت اللي بتدعو للفجور بعد التبرج بعد الكوافيرات الحريمي والبنوك الربويه بعد الاختلاط وال couples اللي ماشيه على المشايه وفي كل حته بعد النوادي اللي ربنا بيتعصى بيها ليل نهار بعد كل المعاصي دي مستغربين ليه مستغربين من الفقر ليه ومن الحر ليه ومن السرطان ليه ومن الفشل الكلوي ليه ومن سرطان الاطفال ليه مستغربين ليه يا امه محمد محدش يستغرب السلسله دي قبل ما تغرق قبل ما كلنا نغرق قبل ما كلنا نضيع قبل ما المجتمع كله يتحارب من ربنا تخيل لو امريكا اعلنت الحرب دلوقتي امريكا اعلنت الحرب على اي دوله مصر امريكا اعلنت الحرب وال CNN جابت مشاهد الطيارات وهي طالعه في اسراب والبوارج الحربيه البحريه وهي طالعه عليها حاملات الطائرات وجابت مشاهد الجنود الامريكان والمارينز وهما بيستعدوا وبيتسلحوا والقواعد العسكريه الامريكيه في كل المنطقه وهي بتجهز وما بتنامش شويه وروسيا اعلنت الحرب هي كمان وكل امكانياتها والقنابل النوويه بتاعتها شويه والدول الثانيه واوروبا واليهود اعلنوا الحرب بالاسلحه البيولوجيه والكيماويه هنترعب هنخاف العالم كله هيهجم علينا طب كل ده ايه لو ربنا اعلن الحرب علينا لو ربنا حاربنا فاذنوا بحرب من الله ربنا بيقول كده لو فضلتوا هحاربكم تقدروا على حرب ربنا ما نقدرش يا رب خلاص يبقى لازم نفوق قبل ما كلنا نغرق قبل ما السفينه بكل اللي فيها باللي بيعبد واللي بيعصي تغرق قبل ما تغرق السفينه قبل ما تغرق السفينه لازم نفوق يا جماعه مشاهد النهايات الحقي نفسك رمضان وهو بينتهي بيفكرك بنهاية بنهاية الجبارين والعصاة اللي عصوا ربنا ومالوا الدنيا معاصي وهم بيروحوا جهنم ربنا بيقول وثيق انتم ملاحظين ان كل الايات اللي بقولها ورا بعض في القرآن ملاحظين ان كل الايات اللي بقولها في خواتيم سورة الزمر ملاحظين ان خواتيم سورة الزمر بتتكلم عن نهايات كل حاجة نهايات الارض نهايات السماء نهايات عمار الكون نهايات الجبارين وفي النهاية نهاية سعي المؤمنين نهاية الجبارين وربنا بيقول بيقول وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ده مشهد النهايه مشهد اللي كان الناس بتترعب من اسمهم اللي كانوا مالين الدنيا بالمعاصي اللي كانوا بيمارسوا ربنا بالمعاصي اللي قلعوا الحجاب بعد ما لبسوه وبقوا بيظهروا على القنوات اللي بتحارب دين ربنا سبحانه وتعالى عشان ايه عشان دنيا عشان فلوس عشان ايه مشهد اللي عصوا اللي فجروا في الارض وسيق انا عايزك تركز معايا في كلمه وثيق ديت سيق دي منظر القهر الموت بيتسمى سوق لان الروح بتتساق غصب عن الانسان صيق ما انتش فاكره لما ربنا قال في سوره القيامه والتفت الساق بالساق اشمعنى سموها الساق اشمعنى ربنا ما قالش التفت الرجل بالرجل التفت القدم بالقدم الساق هي اللي بتسوقك لطريق الخير او الشر هي اللي ساقتك لطريق الدين او المعصيه النهارده الى ربك يومئذ الايه المساق ما عدتش انت اللي سايق ما عدتش انت اللي سايقه كان في الدنيا في ساق كنت انت اللي سايق كنت انت اللي بتختار الطريق كنت انت اللي بتحدد كنت انت اللي بتحودي في طريق الطاعه والمعصيه النهارده انت اللي متساق بيكي خلاص كانك راكب عربيه وفجاه لقيت حمله وقفت انزل ايه خلاص انت اتقبض عليك اركب ورا من الوقت انت اللي متساق بيك وسيق الذين كفروا خلاص بقوا متساق بيهم وجاءت كل نفس معها سائق خلاص خلاص انت النهارده انت اللي سايق انت النهارده انت اللي سايقه بكره هيتساق بيكي بكره هتبقى مقهوره بكره هيبقى مالكيش اي اراده في الطريق اللي هتروحي اليه ادي طريق الجنه وادي طريق النار مفيش اراده هتعمل ايه هتسوق على فين الوقتي هتنطلق على انهي طريق من الوقت يا جماعه عايزين نفوق عايزين نلحق نفسنا يا جماعه الحقي نفسك الحقي نفسك القضيه ما انتهتش بنهايه رمضان القضيه هتنتهي يوم القيامه قدام ربنا سبحانه وتعالى وثيق ده منظر الغنم وهي بتتساق منظر الحيوانات وهي بتتساق وثيق يا جماعه المكان بتاع المعركه بيتسمى سوق المعركه سوق المعركه يعني الجنود بتتساق ليه غصب عنها عشان تحارب حتى لو هتموت اهو ده بيساقم هو في معركه ولا ايه ايوه في معركه مش ربنا بيقول وراء المجرمون النار اه فظنوا انهم ايه النهارده الجمعه كلنا مش كنا بنقرا سوره الكهف مش فينا ناس قرا سوره الكهف وراى المجرمون النار فظنوا انهم موقعوها عارفه يعني ايه موقعوها المواقعه صدمه الحرب ما بين جيش وجيش يعني اللي داخلين النار جهنم تهجم عليهم زي ما كانوا زمان يحبسوا واحد في قفص ويدخلوا عليه اسد هيعمل ايه يحاولوا يقاومهم هيحاولوا يحاربهم هيحاولوا يوقعوا النار ولكن خلاص هيعملوا ايه هيعملوا ايه وثيق منظر ناس مقهوره مرعوبه وثيق الذين كفروا الى جهنم ده لو واحد اتساق عشان يترمى من فوهة بركان بيغلي ده لو واحد اتساق عشان يتعدم لقدام حبل المشنقه بيبقى مرعوب بيبقى هيموت امال اللي بيتساق لجهنم يعمل ايه زمرة يعني ايه زمر زمر يا جماعه زمان كان الكلاب يعلموها بانهم يعلقوا في رقبتها حاجه اسمها الزماره الزماره دي حاجه في رقبه الكلاب لما كان ملك من الملوك يغضب على حد كان يجيبه في رقبته الزماره عشان يذله قدام الناس يعني دول كلاب جهنم يعني دول هيترموا في جهنم رميه الكلاب زمرة المستثمر في اللغة اللي هو المنقبض المتصاغر داخلين قلوبهم مقبوضة من مشهد العذاب مذلولين متصاغرين مقهورين مذبوحين مقهورين من العذاب اللي هيشوفوه واللي شافوه زمرة الزمر لما يكون آلة ليها صوت يسموها ايه المزمار لأن في صوت زمرة يعني داخلين في أصوات رهيبة أصوات صراخهم أصوات الملائكة وضربها ليهم أصوات الشكل بينهم وبين بعض ليه عشان يتفضحوا قدام الدنيا كلها مش دول اللي كانوا بيعصوا امبارح مش دي اللي كانت ماشيه امبارح ما شاء الله فاسده الاف الشباب بسبب التبرج بتاعها مش ده اللي كان بياكل الربا امبارح مش ده اللي كان بيقع في الزنا امبارح مش ده اللي اللي كان حياته كلها معازف ونشر للمعازف بيغني وبيفتن مئات الالوف من الشباب مش هم دول النهارده يشوفوا هيحصل لهم ايه زمره فضيحه فضيحه طب زمر ليه كل معصيه بقى بتدخل مع يعني بتوع التبرج لوحدهم بعد كده بتوع الزنا لوحدهم بعد كده بتوع الربا لوحدهم كل ناس في زمره بعد كده بتوع المعازف لوحدهم ربنا يتوب على اوساط المؤمنين جميعا بعد كده بتوع ترك الصلاه لوحدهم مناع الزكاه يجوا على جنب بقى مع بعض كل ناس بتوع الغيبه بتوع حقوق الوالدين وقطاعه الارحام كل ناس يجوا مع بعض بتوع الاختلاط المحرم الفاحش كل ناس يجوا مع بعض يعني كل معصيه من المعاصي اللي هنتكلم عنها في الحلقات الجايه باذن الله ده ديت زمره من الزمر دول طب والزمر الزمره مجموعه من الناس بس مش ماشيه حاطه ايدها في بعض ده ناس متنافره من بعض ليه مش كانوا زي بعض في الدنيا ما عادوش طايقين بعض ما عادوش طايقين يشوفوا بعض مجموعات داخله على جهنم والعياذ بالله انا عايزك تتخيلي المشهد اللي انا وصفته دلوقتي انا عايزك تتخيلي ناس داخله متعلق في رقبتها علامات زي الكلاب ووجوهها عليها الانقباض والذل والعياذ بالله والاصوات الرهيبه اللي بتفضحهم في ارض المحشر وداخلين مجموعات كل بتوع معصيه داخلين على مجموعه ده نهايه العصاه قبل ان تغرق السفينه قبل ما تغرق في جهنم قبل ما تترمي في جهنم نلحق نفسنا يا جماعه ونلحق احبابنا ونلحق اصحابنا اللي بيحبوهم وصحباتكم اللي بتحبوهم نلحق يا جماعه نلحق نلحق تلحق ابوك اللي بياكل ربا وبياكل البيت من الربا تلحق اخوك اللي بيعصي ربنا بكل الكبائر تلحق ابنك اللي بيشرب مخدرات تلحق بنتك اللي قاعده قدام النت ليل نهار السلسله دي هدفها كده المعاصي دي الكبائر دي الكوارث دي عشان كده السلسله ديت مش معاصي السلسله دي غزوات زي الغزوات اللي اتكلمنا عنها في رمضان غزوات كل حلقه غزوه كل حلقه حمله هنعمل هنتشارك كلنا هنحاول نطهر المجتمع كلنا هنحاول نطهر امه محمد كلنا جاي لك قلب جاي لك قلب تشوف ربنا بيعصى وتسكتي جاي لك قلب تشوف ربنا بيتعصى وانت ما بتعملش حاجه جاي لك قلب تشوف ربنا بيتعصى للنهار الواحد بيمشي ساعات في الشارع والله يا جماعه يتوصل لربنا يا رب يا رب لو كتبت انك انت هتعصى في الارض تعصى بالسر يا رب في السر مش جهارا يا رب مش تتعصى تحت سمائك وعلى ارضك يا رب قدام الناس كلها يا رب ارحم قلوب من يحبونك يا رب ولا يطيقون ان يروك تعصى يا رب يا رب مش قادرين نشوفك بتتعصي مش قادرين نشوف حرماتك بتنتهك يا رب مشهد النهايات وسيق الذين كفروا شوف الس... شوف المنظر وهم متساقين ومقهورين وجهنم مستنيه عشان تهجم عليهم الى جهنم ومنظر جهنم من بره مفزع حتى اذا جاءوها وهم جايين في منظر الزمر الرهيب في ظل الكلاب حتى اذا جاءوها اول ما جم عند جهنم منظرها من بره يا جماعه منظرها من بره سوداء مظلمه وفي ناس جزء من جسمها جوه وجزء من جسمها بره ليه؟ لان زي ابو طالب كده مش كله جوه جهنم عشان اللي بره يسمع اصوات صراخهم واصوات الصراخ جايه ومنظر الزمره اللي قبلهم وهي بتترمى والباب بيتقفل عليها راعبهم مناظر رهيبه انتوا متخيلين انا بتكلم عن ايه انا بتكلم عن جهنم حتى اذا جاءوها اذا للمفاجاه كانوش متوقعين المنظر كده فتحت ابوابها فجاه فتحت ابوابها وفي قراءه فتحت ابوابها على مصراعيها سبع ابواب لجهنم كل باب فيه مشاهد عذاب غير التاني وربنا ما قالش فتح باب ابواب لان دول هيدخلوا من كل الابواب لان دول احط الزمر احط ناس عصت ربنا سبحانه وتعالى الايه دي بتتكلم عن ناس خسرت كل حاجه فتحت ابوابها طب ليه الابواب ما اتفتحتش وهما جايين من بعيد عارفه ليه عشان حر النار وهو مكبوت وهي مقفوله يبقى على اشده اول ما يتفتح الباب يجي عليهم اشد صهد في جهنم يبقوا بيتعذبوا من الاول باشد صهد في جهنم حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها او فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها لما حاجه يتقفل عليها في خزنه ويتقفل قفل محكم خزنه تخيل دول هيتقفل عليهم النار كده النار هيبقى مقفوله بالمنظر ده عشان كده جوه النار قيام ينظرون مش عارفين يروحوا فين يخرجوا منين وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا اللي انتوا عايشين فيه ده اهو اللي انتوا الوقت ده يومكم هذا مش معنى انك ما بتفكريش في النار انك مش هتلاقي نفسك قدامها مش معنى انك ما بتفكرش في القبر انك مش هتلاقي نفسك جواه مش معنى ان احنا ما بنفكرش في الصراط ان احنا مش هنلاقي نفسنا قدامه وبيتقال لنا قدم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب والعياذ بالله والعياذ بالله قيل ادخلوا ابواب جهنم ادخلوا مش ادخلوا باب ابواب كل انواع العذاب طب ليه مش ادخلوا جهنم لان مرحلة الباب نفسها مرحلة عذاب قبل جهنم بعض السجون العالمية على الباب بيبقى فيه اصناف من العذاب قبل ما المسجونين يدخلوا جوه كانهم بيدوقوهم من بره يعني الابواب نفسها مرحلة من مراحل التعذيب دول اللي خسروا كل حاجة طب امال اللي كسبوا كل حاجة امال اللي احنا عايزين نبقى زيهم امال احنا مش عايزين السفينة ما تغرقش لا احنا عايزين السفينة تبقى اعظم حاجة في الدنيا احنا عايزين السفينة تدخل الجنة احنا عايزين كلنا في ايد بعض ندخل الجنة احنا مش السلسلة دي مش هدفها ان احنا نبطل معصية بس لا ده هدفها ان حياتنا تبقى لربنا حياتنا تبقى للملك يا جماعة عشر ذي الحجة جاية اهو عشر ذي الحجة أيام وجاية أسابيع وجاية يا جماعة احنا اتعودنا على الصفقات الغالية مع الملك سبحانه وتعالى ما اشتقناش لأفضل أيام الله يا جماعة يا جماعة وثيق الذين نهاية سعي المجتهدين بقى نهاية اللي تعبوا في رمضان اللي عرقوا اللي, اللي بكم اللي خشعوا اللي اعتكفوا اللي ضحوا اللي بذلوا اللي تصدقوا من قوت يومهم اللي عشان ربنا عملوا كل حاجة ومستعدين يعملوا كل حاجة ومستعدين يقدموا كل حاجة وثيق قال لا ثيق ايه التانيين كانوا بيتساقوا مقهورين لا ده ثيق تانية خالص ده دول راكبين بقى مراكب فاخرة قال لا طب ومين اللي سايق بيهم لو ملك لو ملك من ملوك الدنيا جه يسوق لك العربيه يبقى انت ايه تخيل بقى لو ملك من ملائكه الله هو اللي بيسوق لك يا نهار ابيض ايه ده الملائكه سايقه لنا وثيق الملائكه هي اللي سايقه بيهم تخيل واحنا بنقرب على الجنه انا عايزك تعيشي معايا والجنه كمان بتزلف وبتقرب انت مشتاق لها وهي مشتاقه لك وكلنا مشتاقين وكلنا بنجري بنجري زي ما يكون انت راكب طياره وبتجري على المطار وقرايبك بيجروا ولو منظر اللقاء ما بيننا وما بين الجنه اللي اشتقنا لها قوي واشتقت لنا قوي وثيق ماشيين اعضائهم نور من الطاعه والمراكب الفاخره والملائكه سايقه بيهم وروايح الجنه جايه شيء رهيب وثيق الذين اتقوا ربهم اللي بعدوا عن المعاصي اللي اللي بعدوا عن الترامادول والسوبادرين اللي بعدوا عن المخدرات عن النت اللي ما سهرتش قدام النت طول الليل تشيت اللي بعدوا عن الربا اللي ما كلش واكل ولاده من الربا اتقوا ربهم اللي ما وقعش في الفواحش اتقوا ربهم اللي ما كانتش بتختلط مع الرجال وتضيع شباب امه محمد اتقوا ربهم اللي ما كانتش بتطلع, بتطلع خصله ولا خصلتين وسبع ثمان انواع مكياج وفي الاخر تقول ده انا محجبه اهو محجبه باي وش تقابل ربنا باي وجه اتقوا ربهم ثقه الذين اتقوا ربهم الى الجنه طريق الجنه اخيرا اخيرا رايحين الجنه يا جماعه اخيرا في الطريق يا جماعه احنا مش في الطريق للمصيف وراكبين بعد امتحانات طويله احنا رايحين الجنه الى الجنه زمرا جماعات على حسب الاعمال دول اعلى الزمر اللي هتدخل الجنه وزمر من برضه من اصوات زي المزمار اصوات احتفالات واصوات حفلات واصوات بتبهر كل ارض المحشر بهم وبنعمهم سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها حتى للغايه اخيرا اخيرا وصلنا لك اخيرا اخيرا واقفين وباب الجنه الثمانيه قدامنا هيبدا الثمان ابواب يتفتحوا الوقت يا جماعه الباب ده فيه اصناف نعيم مذهله والباب ده اصناف ثانيه خالص والباب ده اصناف ثالثه خالص اصناف رهيبه اصناف رهيبه وكل باب هو بيتفتح بيجيب روايح غير الثاني عطور غير الثاني اخيرا اخيرا ربنا هيديكي جزاء تعبك اخيرا هتاخد ثواب في ليله ليله قمتها ثواب ركعه ركعه صليتيها ثواب خصله خصله من شعرك غطيتيها ثواب مره مره ذكرت ربنا حتى اذا جاءوها تخيل منظر الجنه من بره منظر مذهل ده مش منظر قصور الملوك من بره الجنه الجنه من بره بانوارها وستايرها وسلالمها وانهارها واشجارها من بره تخيل المنظر حتى اذا جاءوها اخيرا خلاص اللي وراه ده مش راجعين له تاني الصراط والميزان والاهوال دي مش راجعين لها تاني ربنا مش هنورد عليها هنورد بس بعد كده تنعم انها مش هنورد تاني ونتحاسب الحمد لله وايه دي دي الجنه دي الجنه اللي احنا كنا بنشتغل لها يا رب لو كنا نعرف كنا موتنا نفسنا عشانها ايه النعيم ده يا رب احنا عملنا ايه عشان ناخد كل ده احنا عملنا ايه كل ده عشان ايه احنا ما عملناش حاجه يا رب يا رحمتك يا رب يا كرمك يا رب يا كرمكم واقفين على باب الجنة حتى إذا جاءوها أخيرا وصلوا أخيرا بعد رحلة العمر كله بعد تضحيات ومجاهدة حتى إذا جاءوها فتح وفتحت وبقى المرة دي وزي ما أقول لك أنا أكرمتك ولبستك واديتك وكبيتك كل واو دي معناها حاجة عالم من النعيم لوحده وفتحت أبوابها والأبواب كلها بتتفتح قدامهم أصناف نعيم طب ليه الأبواب كلها قدامهم لأنهم يدخلوا من كل الأبواب لان دول اللي فازوا بكل حاجه عكس اللي فاتوا اللي خسروا كل حاجه وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الملائكه اللي سايقه بيهم سلمتهم لخزنه الج- الجنه اللي بيحافظوا على جنوز جنوز الجنه وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها الله الله يا رب شفت كلمه طبت لما تروقي بعد مرض ي- يتقال انك انت طبتي طبتم يعني خلاص قلوبكم شفيت ما عادش في امراض قلوب ما عادش في شهوات ما عادش في شبهات طبتم فادخلوها دي كلمه تقلب حياتنا يا جماعه دي كلمه تغير حياتنا عارفين يعني ايه طبتم فادخلوها ما حدش هيدخل الجنه غير اللي طاب ما حدش هيدخل الجنه غير اللي ما عادش في قلبه امراض وشهوات طب يعني نعمل ايه يعني في الدنيا لازم تخلصي تتخلصي من امراض قلبك في الدنيا لازم تتخلص من معاصيك لازم نتخلص في الدنيا طب افرض في الدنيا الواحد ما طابش يتشدد الم الموت عشان الواحد يطيب طب افرض ما كفاش يتشدد ضمه القبر افرض ما كفاش يتشدد اهوال القيامه افرض ما كفاش زي سبيكه الذهب اللي فيها شوائب يدخل النار يتصفى الشوائب ويطلع انت عايزه ايه انت عايز تطيبي من وانت في الدنيا ولا عايز الكلام ده يحصل لك انت عايز ايه لازم نجاهد عشان نطيب الجنه طيبه مش هيدخلها غير اللي طيب زيها طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله شوفوا الكلام بقى الذي صدقنا وعده واورثنا الارض يعني في الدنيا يعني ادانا ملك الدنيا نتبوأ من الجنه حيث نشاء يعني في الجنه التبوؤ ده لما ملك يقعد على عرش يبقى تبوأ العرش يعني ربنا ادانا ملك الدنيا وملك الجنه ملوك في الدنيا وملوك في الاخره نتبوأ من الجنه حيث نشاء فزنا بابوابها الثمانيه فزنا بكل اصناف نعيمها فزنا بكل كرامات ربنا للصالحين فزنا بكل نعيم ربنا خلقه فيها فزنا بكل حاجه انا دلوقتي بكلمكم عن اللي كسبوا كل حاجه واللي خسروا كل حاجه اختار انت دقت الطاعه في رمضان ودقت المعصيه قبل رمضان اختاري انت دقت الطاعه في رمضان ودقت المعصيه قبل رمضان اختار هتختار ايه انت لسه على الطريق حتى لو وقعت انت ممكن تقوم وتلحق وتعوض هتختاروا ايه هنختار ايه يا جماعه واحنا في بدايه السلسله ديت في بدايه السلسله اللي هتبقى حرب حرب على المعاصي حرب على الكبائر اللي هتبقى حملات غزوات باذن الله سبحانه وتعالى غزوات ضد المعصيه ضد الكبائر اللي كلنا هنموت لو ما لحقناهاش ضد ترك الصلاه ضد ترك الزكاه ضد الربا ضد الزنا ضد الاختلاط ضد التبرش والسفور ضد حقوق الوالدين وقطاعة الرحم ضد الغيبة ضد يعني انا عديت النهاردة عديت النهاردة حوالي 12 كبيرة من الكبائر عايز نتكلم مع بعض فيهم ضد المخدرات ضد المآسي اللي بتحصل على النت والعياذ بالله ضد ضد ضد المآسي دي ضد المعازف ضد العلمانيين والعلمانيه اللي بيهددوا المجتمع بتكفير المجتمع كله اللي عايزين يسمموا المجتمع اللي كانوا بيشتموا في النبي في رمضان شتايم الكفار ما قدروش يقولوها على النبي ويقول لك حريه فكر احنا بننقل كلام غيرنا 12 كبيره من الكبائر الله اعلم السلسله هتاخد مننا قد ايه الله اعلم يقضي الله ما يشاء انما السلسله ديت غزوات غزوات ان شاء الله نقابل بيها رسول الله على الحوض نقول له يا رسول الله احنا عملنا زي ما انت عملت يا رسول الله احنا حاربنا عشان ربنا ما يتعصاش احنا جاهدنا عشان ربنا ما يتعصاش احنا عملنا حملة على كل معصية على كل كبيرة احنا بذلنا كل ما نملك كل مالنا كل جهدنا كل حياتنا عشان انت ما تتعصاش يا رب يا رب عشان انت ما تتعصاش عشان الدنيا حمله حمله لتطهير امه محمد من المعاصي اللي فيها عشان الناس تفهم الفقر بقى ليه والمآسي والاكتئاب والحزن والهم ربنا بيتعصي ليل نهار وعايزين يحصل ايه عايزين الرزق يزيد ده احنا يبقى خلاص والعياذ بالله يبقى بعد كده جهنم ده كل دي انذارات من ربنا سبحانه وتعالى اخواني قبل أن ينقضي قبل أن ينقضي العمر رسائل في نهاية الحلقة الرسالة الأولى الرسالة الأولى أنا جاي الليلة عشان أقول إيه أنا جاي الليلة عشان أقول انقضى رمضان وسينقضي العمر كله احفظ معايا الرسائل ديت احفظ معايا الرسائل اللي احنا بنبدأ بيها يا كل واحد وقع في معصية قوم قوم يا كل واحدة يا, يا الشاب اللي كنت واقف معاك من يومين وقلت لي أنا عارف إن لا يمكن هكمل بعد رمضان هتكمل والله هتكمل بإذن الله هتكمل بس قول يا رب بس قوم هتقدري هتقدري تعملي اللي أنت عملتيه في رمضان كل الخير اللي طلع منك في رمضان ده علامه انك انت حلوه قوي انك انت قلبك ابيض ان شاء الله ان قلبك مليان خير الدموع اللي نزلت من عينينا في ليالي الوتريه والزوجيه ده لنا ان احنا بنحبك يا رب ان احنا عايزين ربنا ان احنا فينا خير الابواب اللي اتفتحت لنا في رمضان ده لنا ان ربنا رايدنا يا جماعه يا جماعه في امل وهنقدر وهنطلع وهنتغير والمجتمع هيتغير والمعاصي دي هتتزال ان شاء الله وربنا هيأيد دين وربنا هينصرنا وربنا هيرفعنا وربنا هيملأ قلوبنا بالإيمان وهتقدر وهتضحك على نفسك الشاب اللي كان بيكلمني وبيقول أنا آخر رمضان قاعد أدعي وأقول يا رب ثبتني وأنا عارف إن أنا في معاصي مش هقدر أسيبها وأعيط وأدعي وأعيط يا يا يا أمة محمد يا يا شباب أمة محمد يا أحباب قلوبنا يا أغلى ثروة على قلوبنا كلها يا أغلى شيء إلى قلوبنا كلها في الدنيا دهيت يا شباب أمة محمد محمد ويا أمة محمد كلها جهاد الأيام الجاية جهاد يا جماعة مفيش نوم يا شباب مفيش نوم يا إخوة ويا أخوات مفيش نوم يا أمهات ويا آباء الأيام الجاية ديت أيام بعد رمضان والأمة كلها سخنة والأمة كلها لسه حتى اللي وقع لسه رمضان مأثر فيه نفوق الناس نقوم الناس من الغيبوبة اللي هم فيها قبل ما النار تاكلنا كلنا قبل ما السفينة تغرق بينا كلنا اول رساله في نهايه الحلقه جاي اقولها انقضى رمضان وسينقضي العمر كله هينقضي العمر كله احنا يا جماعه احنا سنه ورا سنه بتعدي من عمرنا رمضان خلص واللي قبله خلص واللي قبله خلص انا مش بقول لك دمك بيتسحب منك انا بقول لك عمرك بيتسحب منك انا مش بقول لك انك انت دمك بيتسحب نقطه نقطه بقول لك عمرك عمرك بيتسحب منك احنا عادي اتقفل لنا صحف وتتقفل مش هتتفتح غير يوم القيامه هتتفتح على ايه الصحف دي هتتفتح على ايه كل اتنين وخميس بيتقفل صحيفه هتتفتح على ايه ملناها بايه نفس العمر اللي خده الامام احمد بن حنبل وعمل المسند 30000 حديث هو الاعمار اللي كتير مننا بياخدها عملنا فيها ايه انت هتعمل ايه هتموت على الدنيا ليه هتاخد في الكفن رب نص متر زياده هتاخد في القبر ربع متر زياده الغني والفقير دي نهايته كلنا نهايتنا واحده اللي حب الدنيا واللي زهد فيها دي نهايته ان امرا هذا اخره القبر لحري بان يزهد فيه انا جاي اقول لك انا جاي اقول لك ورمضان بيودعك اوعى تهد اللي انت بنيته اوعى تضيع اللي انت عملتيه اوعى النور اللي ربنا اداهولك تضيعه اوعى الحسنات اللي ربنا ملا صحيفتك بيها تضيعيها بسيئات اوعى تلوث قلبك بعد ما ربنا طهره اوعى توسخ الصفحه البيضه بعد ما ربنا طهرها لك اوعى بعد ما رجعت صفحه بيضه تاني تملي فيها معاصي تاني اوعى بعد ما رجعت صفحه طاهره تاني تملى فيها معاصي تاني انت صفحه بيضه دلوقتي انت صفحه بيضه هتعملوا ايه حافظوا على حسناتكم انا جاي اقول لك انا جاي الليله اقول لك كن ربانيا ولا تكن رمضانيا الشحنه اللي ربنا نورها في قلبك اوعى تطفي يا جماعه واياكم وصحبه السوء اياكم اياكم جاهدوا عشان الصحبه الصالحه احنا عبدنا ربنا في رمضان لان كان معانا صحبه بتعيننا باذن الله هو ايه اللي وصل الوليد بن المغيره لمرحله سنسمه على الخرطوم غير ابو جهل وصحبته لابو جهل اللي وصل ابو طالب لمرحله في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه غير صحبته لصناديق قريش اللي وصل الوليد لمرحله ساصليه سقر غير صحبته لعقبه بن ابي معيط والعياذ بالله الصحبه يا شباب البيئة يا شباب جاهدوا يا شباب جاهدوا يا أمة محمد أنا جاي أقول لكم الليلة جاي أقول لكم من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه أنا اللي قاعدين قدامي دلوقتي منهم ناس فازوا بابواب الجنه الثمانيه في رمضان ومنهم ناس ما فازوش بيها منهم ناس فازوا بليله القدر 83 سنه اتضافت على صحيفتهم وفي ناس قاعده قدام الوقت لعلها حرمت منها في ناس قدام الوقت رقبتها اعتقت من النار اوعوا ترجعوا نفسكم تاني وناس ما فازتش بالعطاء ده يا ترى انت من مين فيهم يا ترى انت اتقبلت ولا لا يا ترى انت اتقبلتي ولا لا عايزه تعرفي الله طيب لا يقبل الا طيب بقيتي طيبه طبتي طبت ولا لسه رقت ولا لسه قلبك نضف ولا لسه عايز تعرف اتقبلت ولا لا شوف اتغيرت ولا لا اتغيرت ولا لا اتقلبت ولا لا حياتك اتغير ايه فيها قلبك اتغير ايه فيه اتغيرنا قد ايه انا جاي اقول لكم الليله ماذا بعد رمضان انت النهارده انت اللي سايق التفت الساق بالساق انت اللي بتسوق بكره الى ربك يومئذ المساق بكره انت اللي هيتساق بيك لما ربنا بيقول وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى كان في اقصى المدينه بيعبد ربنا في خلوه مع الله اما نزل الواقع عمل بطوله ربنا خلدها في القران انت جايه من اقصى المدينه انت الوقت جاي من العباده والخلوه مع الله المفروض تخرج راجل تسعى جاء من اقصى المدينه رجل خرج راجل خرج راجل بيعمل بطولات للدين احنا مستنيينك احنا مستنيينك احنا مستنيين بطولاتكم احنا مستنيين انجازاتكم في دين ربنا احنا مستنيين البطولات بقى رجل يسعى يجري في صناعه المعروف وفي الدعوه وفي طلب العلم الجماعات داخله اهي عايزين نجري في الدعوه الى الله عايزين نغيرها عايزين نغير الناس عايزين جذوه الحماس تلتقط جوانا انا مش بقول لك سيب معاصي انا بقول لك قوم ادعيه انا بقول لك تعالى اقعد جنبي اهو تعالى عشان بكره تشيل الدين تعالى عشان بكره ملايين تسلم على ايديكي هتقدروا هتقدروا والله العظيم والله ما تعرفوا لما تقوموا ربنا هيفتح على ايديكم قد ايه زمان اول ما الواحد التزم وكنت لسه في تانية كليه اقول لاصحابي انا نفسي اطلع منبر الاقيهم كلهم يضحكوا ويبصوا في الارض الشكل ما يجيبش خالص قبل بقى التضاريس دي كلها او يقعدوا يبصوا ويضحكوا ومش عايزين يجرحوا مشاعري انا عايز يقعدوا يضحكوا ومش عايزين يجرحوا سبحان الله العظيم يا جماعه قوموا ما تست... ما تستقلش باللي هتعمله ما تستقلش باللي هتعمليه ما تستقلش ربنا اللي بيفتح ربنا الفتاح ربنا الوهاب قومي قومي وما تعرفيش ربنا هيجيب على ايدك خير قد ايه قوم وما تعرفش مستقبلك وحياتك كلها هتفرق قد ايه قوموا وقوموا الشباب المحطمين قوموا اللي متربيين في الشوارع الوقت مع كوبايات الحشيش ومع اقراص الترامادول ومع حقن الهيروين قوموا وقوموا الناس قومي قومي صاحبتك المتبرجه وكملي حجابك ونقابك قوم كسر شرايط الاغاني قوم قوم اسمع عن ربنا كلام ربنا كلام دين ربنا قوموا يا جماعه عشان نبدا بقى صفحه جديده ويبقى رمضان اللي فات ده كان بدايه ويبقى ان شاء الله باذن الله رمضان الجاي هيجي واحنا اطهر امه على وجه الارض واحنا اعظم امه يا جماعه يا امه محمد الاسلام دين ملوش منافس على وجه الارض اصلا مين اللي بينافس الاسلام ال اليهود اللي بيقول ان كل الخلق بهايم ربنا خلقها يخدموهم ولا الوثنيين بتوع جنوب شرق اسيا اللي بيسجدوا في الاوثان في الشوارع زي البهائم بتوع زمان ولا الهنود اللي بيعبدوا البقر والفئران ولا النصارى اللي يقول لك ربنا ثلاثة في واحد عقيدة تنفع اعلان شامبو ما تنفعش عقيدة عن الله مين المنافس بتاع الدين مين اللي بينافس الاسلام امال الاسلام ما بينتشرش ليه لان الاسلام بيتحارب وبيتطمس صورته هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره مش لينصره ليظهره مجرد ان الناس تشوف الدين الناس كلها تدخل فيه قومي بقى قومي بقى اتحركي لدينك بقى قوم بقى شيل دين بقى قوم احنا الوقت قاعد اقول معاصي ومستنقع المعاصي ونخرج منها امتى بقى يا جماعه هنقول يلا على الدعوه يلا على الجهاد يلا على انقاذ مليارات الكفار من النار امتى يا جماعه المعركه الجايه ان شاء الله كل طاقتنا لا تسخر ليها ان شاء الله شهرين ثلاثه جايين دول باذن الله المعركه الجايه معركه مع المعاصي معركه مع الكبائر اللي توغلت جوانا وجوه امه محمد هي دي المعركه اللي جايه عشان لما نبدا نتطهر نبدا نخرج للدنيا نبدا نخرج للعالم نبدا ندعو العالم كله ولكن لما احنا نبقى امه نظيفه انا جاي اقول لك رسائل جاي اقول لكل واحد راح عليه رمضان او كسل في رمضان الفرصه ما خلصتش لسه 10 ذي الحجه ولسه الحج وست ايام من شوال اهو ست ايام من شوال يكملوا مع رمضان صيام الظهر الشهر لسه اوعى تيأس اوعى ما دام صحيفتك ما اتقفلتش ما دام ما متش ما دام الشمس ما طلعتش من مغربها لسه قوم قوم عارفين يا جماعه عارفين ده بن جندب ده صحابي ما هاجرش مع النبي ايام الهجره بسبب الدنيا عطلته في مكه وبعد كده لما نزل ايات القران اللي بترهب الصحابه اللي ما هاجروش خاف كان مريض قال شيلوني انا عايز اهاجر للنبي انت مريض اما تروق لا شيلوني هاجر وانا مريض التوحيد شالوه وهو عند التنعيم على مشارف مكة مات مات لو كان اتأخر ساعة كان مات وهو مش مهاجر وكان ربنا سماه ظالمي أنفسهم في القرآن مات ولحق في النهاية قوم وهتلحق قومي وهتلحقي قومي ربنا أول حاجة قالها للنبي قوم قم فأنذر قم الليل قوم قوموا يا جماعة ما تعرفوش هتلحقوا ايه العباس لحق الهجرة في آخر لحظة ضمرة بن جندب لحق الهجرة في آخر لحظة قوموا ربنا قتل مئة المئة لحق في آخر لحظة لحق على شبر يعني جزء من الثانية قومي وهتلحقي إن شاء الله اوعى تيأسي اوعى تحبط انا جاي اقول لكل واحد اجتهد في رمضان اوعى تريح فاذا فرغت فانصب اوعى تنام الشباب كتير جدا يجوا يقولوا انا بعد ما عملت طاعه اقف في معصيه انا بعد ما عملت طاعات في رمضان وقعت في معاصي تاني اعمل ايه لانك ريحت اوعى تريح النبي ما ريحش غزوه بدر كانت الغزوه رقم خمسة غزوه احد كانت الغزوه رقم 11 غزوه الاحزاب كانت رقم 16 احنا بنحسب دول اول ثلاث غزوات لا النبي ما نامش النبي ما ريحش عليه الصلاه والسلام وصلنا لنهايه الحلقه وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه وصلنا خلاص لاخر حاجه في حلقه الليله وانا بقول لكم ان خلاص يا جماعه العيد جه علينا وفي 500 امراه في معتقلات اليهود مسلمه العيد جه علينا و80% من لاجئي العالم مسلمين كلاب التنصير بتنهش فيهم العيد جه علينا والامه زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين المعاصي وزي ما انتم شايفين المخدرات وزي ما انتم شايفين النت وزي ما انتم شايفين البلاي ستيشن وزي ما انتم شايفين هوس والغناء والتمثيل وفوق ال 100 تمثيليه في رمضان بيحاربوا ربنا بالتمثيليات زي ما انتم شايفين يا جماعه كل ده قدام عينينا هنعمل ايه ان شاء الله باذن الله من اول المره الجايه هنبدا سلسله قبل ما تغرق السفينه قبل ان تغرق السفينه قبل ما كلنا نغرق حملات كل مرة هنعمل حملة على معصية من الكبائر هتشاركوني فيها هتشتغلوا معايا فيها هنروح للي ما بيصلوش هنروح للي لل... هتروحي للمتبرجات هنروح للي بيشربوا مخدرات هننقذ الناس من النار باذن الله وننقذ نفسنا معاهم وننقذ امه محمد باذن الله من اول المره الجايه سلسله اللي بتعرف الامه ليه الهم اللي بقى موجود ليه السرطان ليه الفشل الكلوي ليه معد السكر ليه معد القلب ليه الامراض اللي عمرنا ما كنا سامعين عنها ليه الاتش 1 ان 1 ليه كل ده كل ده عشان المعاصي اللي ربنا بيتعصي بيها النهارده السلسله باذن الله سلسله نذير ان الكبائر دي لازم تقف سلسله حرب على الكبائر اللي بتحصل سلسله شعرنا كلنا فيها وددنا لو تغلي بنا المراجل ولا يعصي الناس الله الفضيل لما كان بيقول اني لا ارى الله يعصى اني لا ارى المنكر فابول الدم من حزني ان الله يعصى عايزين بقى نغير على حرمات ربنا عايزين كلام عملي سلسله عمليه كلكم هتشتغلوا فيها كلنا هنتحرك فيها سلسله هتخلي كل واحد يبان هو غاير على حرمات ربنا قد ايه هو حزين على اللي بيحصل قد ايه هو نفسه الامه تتغير قد ايه كلام عملي كلام عملي مش كلام وعظ عام واسيبكم وامشي كلام عملي كل مره هنمسك معصيه هنحاربها هنجلدها هنرجمها هنبين خطورتها هنرعب اللي بيعملها وهنبشر اللي هيسيبها باذن الله وهنشجعه وهنرد على الشبهات اللي ضد اللي, اللي بيقولها واحنا بنقول له سيب المعصيه ديت وكلنا نبدا نتحرك باذن الله سبحانه وتعالى وصيتي لكم في النهايه الست ايام من شوال يا جماعه اللي صام ربنا يبارك فيه اللي ما صامش يبدا يصومهم انا بالنسبه لي انا الواحد عايز يصومهم اثنين وخميس اثنين وخميس عشان يبدا ان شاء الله بقى يشد اثنين وخميس ويبقى ورد له باذن الله باذن الله ربنا يعيننا على الطاعه طول حياتنا يا رب اللي انت عايزه واللي انت عايزاه ما تنسوش يا اخواني ما تنسوش القران ما تنساش ورد القران اقرا كل يوم ولا صفحه اقري كل يوم لو اقرا جزء اقري حزب اقرا صفحه اقرا ربع بس لازم تقرا بس لازم تخلص بس لازم ترتبط بالقران اللي احيا الامه كلها في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى ندعي ربنا بقى بيقين صادق ان ربنا هيغير قلوبنا وهيغير الدنيا يلا اللي وقعت قوم قوم وقول يا رب بقلبك يلا اللي اتصدمت بعد رمضان قوم يا حبيبي اتصدمت والواقع هيتغير واحنا نايمين ولا قاعدين في الجوامع الواقع هيتغير لما نخرج له ونغيره يلا يا اللي احبطت بعد رمضان يلا يا اللي نمت بعد رمضان يلا يا امه محمد يلا يا اللي عايز تجتهد بعد رمضان نرفع ايدنا مع بعض ونقول يا رب اللهم انا وقفنا على بابك نستغيث بك اللهم قو في رضاك عزائمنا اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبتنا على طاعتك يا رب يا رب يا رب أعنا على طاعتك ليلا ونهارا يا رب اجعلنا من جندك المخلصين يا رب طهر أمة محمد من المعاصي يا رب تب على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى نساء المسلمين يا رب اهدي أمة محمد يا رب أنقذ أمة محمد يا رب أعنا يا رب أيدنا اللهم فتحك اللهم فتحك يا رب العرش العظيم اللهم نصرك اللهم نصرك على أهل الباطل يا رب اللهم نصرك على شياطين الإنس والجان يا رب اللهم نورك وبركتك وهداك وحفظك اللهم طهر قلوبنا زك نفوسنا تقبل توبتنا اهد قلوبنا سدد ألسنتنا اسلل سخيمة قلوبنا يا رب يا رب ما لناش غيرك يا رب ليس لنا إلاك أغثنا يا رب أعنا يا رب اللهم قد انقضى رمضان وأنت الحي الذي لا تموت توكلنا عليك أن تثبتنا ثبتنا على طاعتك يا رب تب علينا توبة لا نرد بعدها أبدا اللهم إنا نعاهدك تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فرطنا وندمنا على ما أعرضنا وندمنا على ما عصينا وندمنا على ما أسرفنا وندمنا على كل يوم غفلنا فيه عن طاعتك وندمنا على كل معصية عصيناك فيها وعاهدناك يا رب وعاهدناك يا رب على ألا نعود إلى المعاصي أبدا يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين النهاردة كنا ماذا بعد رمضان كنا مع وانقضى رمضان كنا مع الحق نفسك كنا مع وقفات ورسائل بعد رمضان كنا مع مشاهد نهاية كل شيء في الكون ويا ترى هيبقى عاقبتنا قد ايه كنا مع بداية قبل ان تغرق السفينة اللي هتبدأ ان شاء الله حلقاتها الفعلية بإذن الله من اول المرة الجاية بإذن الله ان ربنا اذن وكان لنا عمر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وأعانكم الله وجزاكم الله خيرا
يا نفس توبي توبي يا نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله رب العرش وابتهلي توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب